القرآن هذا طريق السالكين لربهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل لعرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله التوبة عملت معكم إيه أيها الإخوة من علامات قبول التوبة أعرف إزاي إن ربنا تاب عليا من علامات ق- قبول التوبة أن يجد التائب فرحة تغمر قلبه بالتوبة أصل بعض الناس بيتوب مثلا تاب من التدخين تاب من واحدة كان ماشي معاها تاب من فلوس حرام تركها بعد التوبة بيبقى مكتئب مكتئب علامات قبول التوبة انك تبقى فرحان مستبشر طاير مستبشر فرحان ليه يقول لي جبتها منين دي مش انتوا بتقولوا بالدليل جبتها منين اقول لك انا الدليل اصبر عليا بس واحده واحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله افرح بتوبه عبده من رجل كان في فلاح ومعه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فلما ايس منها وقد ينتظر الموت فنام ثم فتح عينيه فإذا دابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك انتوا متصورين الوضع ده ان ربنا بيفرح بالرجل اللي بيتوب او بالانسان اللي بيتوب او بالمسلم اللي بيتوب بالانسان اللي بيتوب ربنا يفرح بيه فرحة عظيمة جدا والله كريم اذا ربنا فرح بيك يبقى لازم يفرحك الجزاء من جنس العمل لازم يفرحك فيستشعر التائب بفرحة من قلبه وقد رأينا هؤلاء التائبين الذين يفرحون تبان عليهم الفرحة تبان عليهم الفرحة تلاقيه في نظرة في الوجه في سعادة في القلب في إقبال في جمال في ابتسامة حلوة بعد ظلمة المعاصي في وش رايق حلو الشاهد ايه اخبار التوبة عملتوا ايه ايه الاعمال الصالحة اللي استجدت في حياتك بعد التوبة احنا قلنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا عملت ايه اخبارك ايه اخوتي انا احبكم في الله نرجع الى السؤالين اللي ختمنا بيهم الحلقة اللي فاتت لما بتحط دماغك على المخدة بالليل بتنام اصل بيظل الانسان طول النهار يهرب من نفسه يغلط ويعمل ويسوي ويجي بالليل تحصل المواجهة يواجه نفسه كان في الحتة بتاع تصغر النفوس وتحقرها يتذكر غلطة عملها ظلم راجل غلبان أكل مال واحد فقير آه، أساء إلى انسان احسن اليه خان حد هو ما يعرفش يجي هتحصل المواجهة ويتذكر هذه الاشياء فيقول لنفسه ياه ده انا حقير قوي يا جماعة اوعى تفكر ان في عاصي ما بيقولش كده هو بيهرب من دي لكن موجودة جواه موجودة جواه يقول الحسن البصري هم وإن هملجت بهم البرازين وهرتقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه وإن هملجت بهم البرازين البرازين جمع برزون والبرزون اللي هو يعني حصان أو بغل أو حاجة حاجة فخمة بتتركب يبقى مهما ركب سيارات مهما كانت فخمة مهما اتنططت بيه مهما نام واتقلب في حرير مهما التف حواليه اللي التفه هو فيه ذل ذل موجود جوه قلبه من المعاصي اللي بيأديها وإن هملجت بهم البرازين وهرتقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه هي دي يجي بالليل ويستشعر الذل خايف من فلان وخايف من فلانة وخايف من كذا وخايف من كذا ومرعوب وعامل حساب كذا وع... تحقر تصغر النفوس المعصية تصغر النفوس وتحقرها في نفس المعنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان سبحان الله العظيم تلاقيه مثلا عنده ملايين واحد شغال عنده ويجي مثلا يتعامل معاه يوم ياخد منه خمسة جنيه هتعمل لك ايه خمسة جنيه في وسط الملايين اللي انت عايش فيها ولا عشرة جنيه ولا عشرين جنيه ولا يغلطه في مية جنيه ولا يرفض يدفع له ألف جنيه ايه ألف جنيه هي دي لا يخفى لا يخفى يعني لا يظهر كلمة يخفى هي يا جماعة يقولوا عليها من ألفاظ الأضداد يعني تيجي بمعنى يخفى وتيجي بمعنى يظهر لا يخفى له طمع ما يبنلوش أي طمع وإن دق إلا خانة سبحان الله العظيم يبقى عنده ويبص الواحدة غلبانة يبص الواحد مسكين لا يخفى له طمع لا يبدو لا يظهر له طمع وإن دق وإن ثور إلا خان يخون على طول حقير صغير مهما كان كبير ومنها 38 أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة سبحان الله العظيم هو مكتف نفسه رابط نفسه في شهوات وأهواء مكتف نفسه في بروتوكولات عايش بيها هو انه يقابل دي ويكلم دي ويخبي دي عن دي ويدخل السيجارة في الوقت الفلاني ويعمل كذا و سبحان الله العظيم عشان كده انا كنت عايش مع قول ربنا جل جلاله يذكر امرأة عمران إذ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني نذرت لك ما في بطني محررا محررا يعني حرا شفت الحرية دي حرا مما سواك عبد لك وحدك هي دي الحرية الحقيقية إلى الباحثين عن الحرية كن عبدا لله تكن حرا تكون حرا مما سواه كل في انسان عبد للناس الناس هيقولوا عني ايه الناس هيقولوا ايه الناس شايفين ايه الناس بيقولوا ايه عبد للناس عبد لزوجته رايح فين جاي منين عملت ايه ايه عبد لزوجته عبد للفلوس حاسب اجمع كتر قلل بكام رايح عبد عبد عبد لشهواته عبد لبطنه عبد لفرجه عبد لمنظره عبد لمركزه الاجتماعي عبد اما عبد الله فهو حر من كل ذلك حر عشان كده ايه قالوا تمام الحريه ألا يبقى لأحد غير الله فيك بقية ما يبقاش حد له فيك حاجة انت بتاعه هو بس جل جلاله مش بتاع حد تاني نهائي نعم اخوتي احبتي هذه القضية تمام الحرية ألا يبقى لأحد فيك بقية العاصي في أسر الشيطان الشيطان بصباع رجله الصغير عمال يوديه ويجيبه كده تعالى روح مأسور وسجن شهواته ما يقدرش يغير ولا سجن وقيود هواه مكتف وزي ما ابن الجوزي بيقول ليس للقيد ذنب فيلام فانشغل بمن قيدك والسلام قاعد يلعن ويسب في الكتاف في الكلبشات كلبشات ملهاش ذنب شوف مين اللي كلبشك شوف مين اللي كتفك شوف مين اللي قيدك انشغل بمن قيدك لا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة 39 وأن منها أنها تسقط الكرامة عند الله وعند الخلق في آية السجدة في سورة الحج قال سبحانه وتعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ومن يهن الله فما له من مكرم اللي ربنا يهينه مين يكرمه مين يكرمه ولو كل الناس أكرمته برضه هيبقى مهان لأن ربنا أهانه واللي ربنا يهينه يعين يسلط عليه من يهينه يبقى مهان دايما دايما متهان يبقى إنسان مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك بعد ذلك عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين الشاهد أيها الإخوة أنها تسقط الكرامة عند الله وعند الخلق أربعين أن المعاصي مجلبة للذنب تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذل والصغار فبدلا من اسم المؤمن والمحسن والمتقي والصالح ونحوها تكسوه اسم الفاجر العاصي المسيء الخبيث المفسد الزاني وأمثالها قارن انت بين واحد اسمه عند الله صديق وواحد اسمه عند الله كذاب انا عايزك تبات الليله دي ما تنامش لحد ما تعرف اسمك عند ربنا ايه من انت كل انسان له اسم عند ربنا بناء على اعماله على تاريخ حياته له اسم دليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فكل واحد مكتوب عند ربنا يا ترى انت مكتوب عند ربنا صديق ولا كذاب مؤمن ولا منافق امين ولا خائن اسمك ايه عند ربنا اسمك ايه سيبك بقى من المهندس فلان والدكتور فلان والاستاذ فلان والشيخ فلان اسمك ايه عند ربنا اسمك عنده هو اسمك الحقيقي ما اسمك عند الله المعاصي تسليبك هذه الاسماء الشريفه الطيبه الجميله وتكسوك هذه الأسماء المهينة تكسوك هذه الأسماء المهينة السيئة 41 أنها تؤثر في العقل فلا تجد مطيعا وعاصيا إلا والمطيع أوفر وأكمل من عقلا منه فكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه المعاصي بتذهب العقل واحد بيشرب خمرة واحد بيدخن واحد ماشي مع واحدة لو بالعقل كده قاعد يفكر يجد انه لو عاقل ما يعملش كده 42 انها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر شوف بقى لما يبقى واحد مقطوع ملوش ربنا في قطيعة بينه وبين ربنا مقطوع عن ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله والله يا إخوة ان مجرد تصور ان الانسان مقطوع مع عن ربنا ربنا مخاصمه مقاطعه تنقطع عنه اسباب الخير كلها مجرد تصور الكلام ده يقشعر منه الجلد والله يشيب لهوله الانسان آه 43 منها من عقوبات المعاصي والذنوب أنها تمحق البركة آه. اسمع ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ما قالش لفتحنا عليهم ابار بترول لفتحنا عليهم مناجم ذهب لفتحنا عليهم فلوس لفتحنا عليهم مطر من السماء لا ده بس بركه يا جماعه اللي انتم شايفينه النهارده من غلاء الاسعار الفقر نقص السيوله البطاله كل ده محق بركه بس تخيل انت ان ابوك ما كانش بيقبض عشر اللي انت بتقبضه النهارده وكانوا عايشين عيشه احسن من اللي انت عايشها النهارده ايه السبب كان فيه بركه كان الجنيه فيه بركة الريال فيه بركة كان سوال الرز فيه بركة كان كيلو السكر فيه بركة كان فيه بركة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي كف من شعير في رف لي فما زلت آخذ منه وأطحن وأخبز حتى مللته فلما كلته فنين بركة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل يقول عبد الله بن أحمد وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة واخد بالك من دي ولا مش معايا لو حبيت قمح حبيت قمح في كيس مكتوب عليها مكتوب على ايه على حبيت القمح حبيت القمح النهاردة محتاجة ميكروسكوب عشان نشوفها حبيت قمح مكتوب عليها على حبيت القمح هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة حبيت القمح قد البلحة قد التمر والتمرة طبعا كانت قد البيضة فهي كده البركة اللي حصل النهاردة محق محق للبركة نتيجة الذنوب والمعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس مح- محقت البركة بقت البركة مش موجودة في الارزاق والاقوات بقت البركة مش موجودة في الصحة تذكر انت جدتك وت- وانظر الى زوجتك النهاردة شوف زوجتك النهاردة غسالة فول اوتوماتيك بتحط الغسيل ويطلع حد ينشره لها كمان مش ومكنسة بالكهرباء ومطبخ بالكهرباء و و و الى اخره وما تقدرش تجيب طفلين على بعض من اول ما تحمل ابعد على السرير ظهرها ما تتحركش وكانت جدتك تنجب عشرة كل سنة واحد ايه اللي حصل فين صحة الناس دي محقت البركة ضاعت البركة شوف الاولاد كان طولهم ايه وعرضهم ايه النهارده اقدام محقت البركة الوقت تقارب الزمان النهارده الجمعة بكرة رمضان رمضان السنين عمالة ذهبت بركة الوقت كل ده تأثير الذنوب والمعاصي اللهم تب علينا يا رب إذا أردت مرة أخرى البركة فارجع إلى الله جل جلاله وتب إليه مجرد نزول البركة في الوقت البركة في المال البركة في البيت البركة في الأولاد البركة في الزوجة البركة في الصحة البركة في العمل البركة في الكلام كلام لما يبقى فيه بركة يبقى كلام قليل جدا اللهم ارزقنا البركة من عندك يا رب 44 أنها تجعل صاحبها من السفلة الناس قسمان علية وسفلة احنا بنتكلم بقى على عند ربنا مش بالفلوس علية وسفلة مش ساكنين فين ودول ساكنين فين علية وسفلة مش بشكلهم لابسين ايه ولابسين ايه علية وسفلة مش بالمؤهلات ده معاه ايه وده معاه ايه علية وسفلة عند الله فالعلية هم الذين أكرمهم الله بالطاعات والسفلة هم الذين أهانهم الله بالمعاصي الذين أهانهم الله بالمعاصي 45 أنها تجزئ على العبد أعداؤه من الإنس والجن الع- الطائع في حماية الله عبد لله قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا فربنا بيدافع عن المؤمنين في المقابل ربنا بيسلم العصاة والكافرين والمجرمين فحين يرى الإنسان إن حين يرى الشيطان أن الله تخلى عنك مش وليك يتجرأ عليك الشيطان يتجرأ على العصاة وحتى الإنس سبحان الله العظيم تجد المطيع له هيبة لا يجترئ عليه أحد لا من الجن ولا من الإنس وإنما يجترئ الجن والإنس على العاصي 46 أنها تضعف العبد أمام نفسه يبقى ضعيف المعصية تشاور له كده بس من بعيد يجري عليها 47 أنها تعمي القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فيعمى عن معرفة الهدى 48 هي الأخيرة أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه دي آخر عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي ان الانسان لما يعصي ربنا يبقى كانه بيقوي عدوه على نفسه مصيبه كبيره ان الانسان يمد عدوه على نفسه انها تجعل الانسان ضعيف ضعيف امام اعدائه وبالجمله يقول ابن القيم اذا اعرض العبد عن الله واشتغل على المعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجب التي يجد غب إضاعتها التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي أختم اسمحوا لي بدقيقة ابن القيم يقول إيه وها هنا نكته يغلط فيها كثير من الناس وهي أنهم لا يرون تأثير الذنب في الحال وقد يتأخر تأثيره فينسى ويظن العبد أن الذنب لا يغير بعد ذلك وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار ابن القيم يقول عليه رحمة الله وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق كم أزالت من نعمة كم جلبت من نقمة وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى والإثم لا ينسى نظر بعض الناس إلى امرأة فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد حين فنسي القرآن بعد أربعين سنة هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه قال سليمان التيمي إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلة اوعى تفكر تقول العقوبات اللي انت قلتها ديك مفيش حاجة عندي خالص هجيلك طالما انك عاصي الا اذا تبت وقبل الله توبتك اخوتي انا احبكم في الله هتوبوا ولا لا بعد كل العقوبات والمآسي دي كفاية كده أوشك الموت أن يهجم عليك وتلقى ربك إخوتي أحبكم في الله ماذا بعد مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها ألتقي بكم اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين هذا طريق السالكين لربهم